انت بتسمع تسعينات FM اجمل ذكريات
كل يوم والتاني بنسمع ونشوف حوادث وقضايا ما كانتش موجودة ومحدش فاهم مين الصح ومين الغلط لكن في برنامجنا اقرا الحادثة معايا أنا مايا البنا على تسعينات FM هنتكلم في كل حلقة عن حادثة وقضية جديدة وهنعرف مع بعض ايه الحلول اللي ممكن تحمينا من خطر التعرض لأي حادثة
اقرا الحادثة مع مايا البنا كل يوم تلات الساعة خمسة وربع على تسعينات FM
يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا دلوقتي على راديو تسعينات FM معاكم مايا البنا والنهارده تاني حلقه من برنامجنا اقرا الحادثه النهارده طبعا انا sorry ان انا مش جايه on time بس آه، حصل حاجات كتيره جدا في السكه بس يلا ما علينا الحمد لله ان انا وصلت بالسلامه وان انا جيت علشان اعرض عليكم تاني حادثه وتاني قضيه في مسيرنا البرنامجي النهارده طيب آم، حلقه النهارده يعني عملت قلبان شوية الفترة اللي فاتت على السوشيال ميديا وهي حاصلة من كذا سنة يعني مش لسه جديدة طبعا فكرة البرنامج زي ما احنا متعودين مع بعض وزي ما شرحتها لكم الحلقة اللي فاتت آه، عبارة عن ان احنا بنتكلم وبنحاول ان احنا نحيي الحوادث والقضايا القديمة شوية يعني مش قديمة قوي يعني هو آه، حصلت يعني الفترة اللي فاتت بس نحاول ان احنا نحييها ونتكلم فيها ونشاركها مع بعض وانا اشاركها معاكم ونشوف حلول كده علشان نقدر ان احنا يعني نتجنب الحوادث دي بس طبعا حادثة النهاردة انا هم اقول لكم اي حلول مفيش فايدة وعمرنا ما هنتجنبها يعني لان هي حصلت من اقرب الناس ليك طيب آه قبل ما اخش في التفاصيل واقول لكم حلقه النهارده بتتكلم عن ايه خلونا كده ايه نهدى وندخل في مود الحلقه ونسمع حاسب يا طيب آه وكده ايه يعني نهدى شويه وبعد كده نرجع اقول لكم بقى ايه حلقه النهارده بتتكلم عن ايه فهنطلع فاصل ونرجع على طول بيكسبوش لكن اللي بيغير وشوش كل يوم بوش شكل ده اللي بيلم القروش حاسب يا طيب بالزمن والناس في بشر بتخون بالضحكة والإحساس يبقى قريبك نصيبك لكن لو طال يصيبك يخدعك فتقول عليه الأعز الناس حاسب يا طيب بالزمان والناس في بشر بتخون بالضحكة والإحساس يبقى قريبك نصيبك لكن لو طال يصيبك يخدعك فتقول عليه الأعز الناس لا لا لا لا لا لا لا البشر ما بيرحموش تبقى طيب ما يشوفوش واما تبقى رهيب وقاسي قال يخافوا ما يختشوش البشر ما بيرحموش لا لا لا لا لا لا لا تبقى طيب ما يشوفوش واما تبقى رهيب وقاسي قال يخافوا ما يختشوش حاسب يا طيب بالزمن والناس في بشر بتخون بالضحكة والإحساس يبقى قريبك نصيبك لكن لو طال يصيبك يخدعك فتقول عليه الأعز الناس حاسب يا طيب بالزمن والناس في بشر بتخون بالضحكة والإحساس
ورجعنا لكم تاني بعد اول فاصل sorry انا خدتكم في دوكا كده اول فاصل بس عشان ايه دخلت سخنه من غير ما اهدى من غير اي حاجه علشان كان لازم نطلع هوا على طول فدخلت لكم مش ميه بتاعت كل مره كنت متوتره شويه وكنت كده ايه الدنيا هتهدى الدنيا هتهدى طبعا ما لحقتش يعني كلتكم في المقدمه ما لحقتش اعمل حاجه ولا لحقت اقول حاجه آه بس دلوقتي خلاص الدنيا تمام خلينا عايزين ندخل في ال mood انا بتمنى ان انتوا تبقوا بتسمعوا من ال application عشان تسمعوا ال background اللي شغاله ورايا وتدخلوا في ال mood اكتر لان الصوت لما بيبقى بس ساكت كده صوتي انا بس يعني عادي بتعمل ايه دي بتقول ايه صدقوني ال background بتدخلكم شويه في ال mood يعني طيب حلقة النهاردة خلونا بقى ايه كده نبدأ على نضيف ونبدأ على حلاوة حلقة النهاردة زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا كل مرة بنناقش قضية وحادثة جديدة بنحاول ان احنا نتكلم فيها بنحاول ان احنا ندخل فيها وطبعا هسيب لكم رقم التواصل بتاعنا 01042 78894 علشان لو انتوا حابين عارفين اي معلومة زيادة عن القضية او الحادثة اللي احنا بنتكلم فيها يعني يا ريت تكلموني ندخل مع بعض في ال mood ونشوف كده ايه الدنيا ونتناقش مع بعض طيب خلونا بقى سريعا ندخل في حلقة النهاردة وحادثة النهاردة يلا بينا قضية النهاردة أشعلت السوشيال ميديا وجميع وسائل الإعلام من سنتين بالظبط عشان حادثة النهاردة حصلت سنة 2020 وحادثة النهاردة بتتكلم أو بتناقش قضية نورهان اللي ملقبة بفتاة بورسعيد تعالوا بقى نركز في التفاصيل ونشوف قضية نورهان اللي حيرت ناس كتيرة ومحدش كان فاهم ازاي قدرت تعمل كده بتبدأ حادثة النهاردة بنورهان اللي عندها بحادثة النهاردة بنورهان اللي عندها 20 سنة وطالبة في كلية الآداب وعايشة بالتحديد في بورسعيد مع باباها وإخواتها الولدين آدم وأحمد وكمان والدتها داليا وداليا دي هي هتكون محور الحادثة بتاعة النهاردة نورهان كانت بتشتغل جنب الدراسة سوري صوتي غشلة شوية نورهان كانت بتشتغل جنب الدراسة مدرسة خاصة لأولاد صغيرين وكانت مساعدة منها كده لأهل الولاد دول في مذاكرتهم نورهان كانت جميلة في ملامحها جدا وكمان اللي ما كانش حد عارفه إنها ذكية جدا جدا وهنعرف هي إزاي استغلت ذكائها ده عدت فترة على أسرة نورهان ونقلوا من بيتهم لمنطقة جديدة اسمها الفيروز ولما نقلوا بدأوا يتعرفوا على الجيران وأكيد نورهان كانت بتحاول طبعا تعمل علاقات مع الناس اللي حواليها ومع الجيران وتقويها علشان تقدر تدي لأولادهم دروس خصوصية كمان أصحاب نورهان كانوا بيقولوا إنها دايما كانت بتحاول تستغل جمالها وشكلها في شكل علاقاتها بالناس وإن العلاقات دي أكيد سببت لها مشاكل وأكتر من مرة وكان والد نورهان راجل طيب جدا ومحترم وطبيعة شغله كانت مخلياه يتواجد دايما بره البيت لوقت طويل ولفترات طويلة وكمان مكان شغله كان بعيد جدا عن مكان البيت ووالدتها داليا اللي الكل كان بيوصفها بإنها ست جدعة ومكافحة كانت بتشتغل في واحدة من أكبر مستشفيات بورسعيد وكانت مشرفة على العمال هناك وكانت محبوبة جدا جدا من الناس اللي حواليها وكان في دايما طبعا مشاكل بتحصل ما بين نورهان وما بين داليا والدتها بسبب كترة العلاقات بتاعة نورهان وداليا زيها زي أي أم أكيد كانت بتحاول دايما إنها تقرب من نورهان وتصاحبها علشان تنقذها من أي مشكلة بدري بدري نيجي بقى لجار نورهان وجارهم جار العيلة دي وكان اسمه حسين وحسين كان عنده 15 سنة وحسين كان فيه علاقة صداقة بتربطه بأحمد وآدم إخوات نورهان وكمان نورهان كانت آه، بتدي أخت حسين اللي اسمها ابتسام دروس خصوصية وبالرغم من فرق السن اللي بين حسين ونورهان اللي هو خمس سنين إلا إن حسين كان معجب بنورهان حسين كان معروف عنه إن سلوكه مش مظبوط وكانت كل أفعاله أكبر من سنه تقريبا وفعليا كان شخص بيتعامل ولا كأنه عنده 15 سنة وكان دايما بيعمل مشاكل مع الجيران وحسين حاول أكتر من مرة إنه يتكلم مع نورهان بس نورهان كانت بتتكلم معاه عادي جدا جدا بحكم إنه يعني صديق إخواتها الصغيرين وكمان إنها بتساعد أخته ابتسام وبتديها دروس خصوصية لحد ما حسين طلب من نورهان رقم الموبايل بتاعها وساعتها نورهان يعني استغربت الطلب ده جدا ولكن ايه السبب اللي خلى حسين يتجرأ ويطلب من نورهان طلب زي ده ان هو يكلمها على الموبايل شهود كتيرة وكمان كان منهم حسين في تسجيل صوتي من داخل السجن قال إنه في يوم الساعة واحدة بالليل لاحظ وجود نورهان مع واحد صاحبها من الجامعة وكانوا قاعدين في مكان ضلمة تحت البيت وساعتها حسين طلع الموبايل بتاعه وصور نورهان كذا صورة وكذا فيديو ومن الأكيد طبعا إن الصور والفيديوهات دي كان فيها حاجة مش مظبوطة ولما نورهان رفضت تدي رقم الموبايل بتاعها لحسين حسين هددها إنه هيفضحها بالصور والفيديوهات اللي معاه دي ويوريهم لأهلها والأهل المنطقة ومن هنا نورهان وافقت تدي الرقم وبدأ ما بينهم كلام ولحد كده الموضوع كله كان مجرد كلام في التليفون وفي يوم داليا والدة نورهان نسيت مفتاح البيت وهي رايحة الشغل ولما رجعت من الشغل اكتشفت إنها مش عارفة تفتح الباب وقالت إنها هتستنى أي حد من العيلة لحد ما يجي علشان يفتح الشقة ونزلت الشارع وفي طريقها قابلت حسين وحسين لما عرف مشكلة داليا قرر إنه هيساعدها وطلع معاها فوق لحد البيت وقدر إنه يفتح الباب باستخدام أدوات بسيطة جدا وكانوا بطاقة وآلة معدنية صغيرة ومن هنا داليا والدة نورهان اتأكدت إن اللي يعمل كده مستحيل يكون إنسان عادي وأكيد متعود على الطريقة دي بشكل طبيعي وكمان فهمت إنه يقدر بكل سهولة يدخل البيت من غير مفتاح ولما العيلة كلها رجعت البيت داليا قعدت معاهم وحكت لهم اللي حصل ودي كانت أول معلومة مهمة لنورهان وهنفهم مع بعض ليه واستمرت عادي جدا المكالمات ما بين نورهان وحسين وحسين بدأ يطلب من نورهان إنه يطلع عندها لحد البيت طبعا نورهان وافقت لأن مفيش حل تاني قدامها لأنها كانت مهددة وكمان لو رفضت هيرجع يهددها تاني بالصور والفيديوهات اللي معاه وفي الوقت ده نورهان بتخطط لحاجة كبيرة جدا جدا بس لسه مش قادرة تربط الخيوط ببعض وفعلا حسين طلع على البيت بس في وقت العيلة ما كانتش موجودة فيه وقعد معاها وعلى حسب كلام نورهان إنه حاول يتحرش بيها وقعد جنبها على السرير ونام ونورهان كمان نامت ولأن طبيعة شغل الوالدة والدة نورهان إنها ممكن يعني تقعد يوم كامل في الشغل بره البيت ده كان مخلي نورهان مطمنة شوية إن محدش من العيلة هيرجع البيت خالص نورهان وقتها كانت في أوضتها وفي نفس الأوضة دخل إخواتها الصغيرين أحمد وآدم وناموا ولما داليا والدتها وصلت البيت دخلت هي كمان الأوضة بتاعتها ونامت تاني يوم صحيت عادي جدا من النوم بس كان في وقت بدري جدا ودخلت الأوضة علشان تصحي الأولاد ينزلوا المدرسة واللي عنده شغل ينزل يروح شغله واللي عنده جامعة تنزل على جامعتها ساعتها بالصدفة داليا اكتشفت وجود حسين وإنه نايم جنب نورهان ساعتها طبعا عملت مشكلة كبيرة بس في الوقت ده نورهان بدأت تشغل تشغل ذكائها وقالت لوالدتها إن حسين دخل البيت ومش عارفة إزاي وإنه كان بيهرب من الشرطة اللي كانت بتدور عليه بسبب مشكلة هو عملها وإنه طلع واستخبى عندهم إن أكيد اللي فتح له الباب هو آدم أخوها الصغير ولكن داليا طبعا ما كانتش مقتنعة بالكلام ده ولكن ما كانش فيه أي حاجة تانية في إيدها تعملها وهي كانت مضطرة طبعا إنها تحافظ على نورهان بنتها وعلى سمعة بنتها ومن هنا داليا استغربت جدا وإيه العلاقة اللي ممكن تبقى موجودة ما بين حسين ونورهان ده واحد أصغر منها بخمس سنين فبدأت تفكر في حل بديل وهي إنها تدور لنورهان على عريس منها إن نورهان تدخل حياة جديدة وكمان إنها تلحقها من أي مشكلة ممكن تدخل فيها وساعتها داليا أخدت منها الموبايل بتاعها ومنعتها تماما من الخروج بس طبعا نورهان كانت ذكية جدا وكانت بتتصرف بمنتهى السهولة بدأت العلاقة ما بينها وما بين حسين تكبر أكتر وأكتر لدرجة إنه كان بيطلع عندها البيت باستمرار وبدأت ما بينهم للأسف علاقة غير شرعية وحصلت أكتر من مرة ونورهان طبعا بدأت تحضر للخطة اللي هتستغل فيها كل اللي حواليها بس قبل ما نعرف إيه الخطة اللي نورهان آه قعدت تخطط فيها علشان تنشل نفسها من الفضيحة اللي كان ممكن تتعرض لها تعالوا نطلع فاصل ونسمع قلبي خوا عقلي خوا ونرجع نكمل تفاصيل قصة النهارده
يقم به النيران تطفى من القلب المتيم غير آه وإن تراني ضجيج القبر ميتا فتحيي جثتي تكرارها حياتي بعد موتي أن تقول على قبري لمن أهواه لمن أهواه لمن أهواه
اللهم آنسه في وحدته وآنسه في وحشته وآنسه في غربته
قلبي خوى عقلي خوى عقد الأحبة والهوى آه
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل سمعنا الأغنية تأثرنا شوية طبعا أنا نفسي جدا جدا تسمعوا الأغاني اللي أنا بشغلها يعني أغاني ال season ده حاجة إيه organic على الآخر تحفة تحفة تحفة طيب خلونا بقى نرجع لل mood ال suspense بتاعنا تاني ونكمل قصة النهاردة كنا بنتكلم قبل الفاصل إن نورهان كانت بتحاول ترسم خطة علشان تحمي نفسها من الفضيحة اللي كان ممكن تتعرض لها خطة نورهان هي خطة علشان تحميها زي ما قلنا من الفضيحة ومن غير ما يجي اسمها في أي حاجة والفضيحة اللي كانت خايفة منها إن داليا والدتها هددتها إنها عايزة تاخدها وتكشف عليها كشف عذرية وتتأكد هي بنت ولا لأ وهنا نورهان بدأت تقلق لأنها عارفة إنها مش عذراء وبدأت تفكر إزاي ممكن تحمي نفسها من الفضيحة دي بس ده طبعا كان مجرد تهديد من والدتها داليا علشان تخوف نورهان وتحافظ عليها لحد ما يجي عريس مناسب لنورهان وفعلا جه العريس وعملوا خطوبة كبيرة بس الغريب انك لما تشوف بجد صور الخطوبة بتاعت نورهان ووالدتها هتستغرب من حالة الحب الكبيرة وطبعا الخطوبة دي كانت كافية جدا جدا انها توصل حسين لحالة غضب كبيرة جدا وازاي ياخدوا منه البنت اللي بيحبها لدرجة انه كان بجد اتجنن يعني خلاص اتجنن بنورهان وحب نورهان بشكل مش طبيعي وكان حابب جدا جدا العلاقة اللي ما بينهم ومكانش يقدر خالص ان هو يستغنى عنها وكان التواصل ماشي عادي جدا ما بين حسين وما بين نورهان وكانوا بيتكلموا بشكل طبيعي وبالصدفة داليا عرفت إن لسه في علاقة ما بين حسين وما بين نورهان وقابلت حسين وهددته بإنه يبعد عن بنتها تماما وكانت قلقانة جدا إن أهل خطيب نورهان يعرفوا حاجة من العلاقة دي طبعا هنا حسين بقى شايف إن والدة نورهان هي عدوه الأول وهي اللي واقفة في طريقه ما بينه وما بين نورهان وفي نفس الوقت ده نورهان كانت خلاص ربطت كل خيوط الخطة ببعض وبدأت تلعب على إن حسين صغير في السن وإنه بيحبها جدا ومتعلق بيها جدا وإن حسين لسه عنده 15 سنة ومن الصعب انه يتنفذ فيه اي حكم وانه غالبا هيروح على الاحداث وهيطلع منها بعد شويه وده لعدم اكتمال سنه القانوني وثانيا انه يقدر يدخل البيت من غير مفتاح وثالثا انه معروف عنه ان كل تصرفاته مش تمام فسهل يعمل اي حاجه غلط ومن الناحية التانية والدتها عايزة تكشف على عذريتها وإن دي هتكون فضيحة كبيرة جدا ليها وإنها عايزة تتصرف بسرعة وبدأت تلعب على حسين وقرر إنه ينتقم من داليا والدة نورهان وده طبعا بموافقة من نورهان بس في البداية حسين كان عايز الانتقام يبقى في ابنها أحمد وإنه عايز يعني يحصر قلب أمه عليه ولكن نورهان كانت عايزة المشكلة تحصل مع والدتها هي مش مهم أخوها وأخوها هو مش العقبة لأن والدتها هي اللي عايزة تكشف على عذريتها وعايزة تفضحها وبدأت طبعا نورهان تحاول تغير تفكير حسين إنه يحول الانتقام من أحمد أخوها لوالدتها لحد ما حسين قرر إنه خلاص هيتخلص من والدتها وده طبعا كان هدف نورهان الرئيسي بدأت نورهان تشرف على الموضوع بس من بعيد وخلاص اتفقوا على اليوم اللي هتحصل فيه أسوأ وأبشع جريمة كل العيلة كانت بره البيت والأم راجعة من الشغل تعبانة ودخلت تنام وأخدت نورهان التليفون بتاع داليا والدتها وكلمت حسين علشان يطلع البيت هنا نورهان كانت بتخطط علشان زي ما بيقولوا تضرب عصفورين بحجر واحد تخلص من والدتها ومن الفضيحة اتنين تخلص من حسين اللي مش عارفة تخلص منه ازاي لأن نورهان طبعا ما كانتش طايقة العلاقة اللي ما بينها وما بين حسين خلاص وصل حسين وفتحت نورهان باب الشقة لحسين وحسين كان في ايده عصاية مليانة مسامير وايده التانية كان فيها شاكوش وشاورت على الأوضة اللي نايمة فيها والدتها دخل حسين وضرب الأم على راسها بالعصاية اللي مليانة مسامير طبعا الأم صحيت وحاولت وحاولت إنها تقاوم ولكن نورهان في الوقت ده كانت بتسخن مية وده طلب حسين ليها قبل ما يطلع البيت دلقوا المية السخنة دي على والدتها ونورهان ساعدته في استكمال الاعتداء على والدتها طبعا بدأت الأم إنها تنطق الشهادة وطلبت من نورهان ومن حسين إنها تمشي مع حسين وإنها مش عايزة تعرفها تاني ولا عايزة تشوفها تاني ولكن طبعا حسين اعترض على كده وقال إنها ممكن تبلغ عنه وقرر إنه يكمل الخطة ويموتها عادي جدا طبعا ده برضو كان هدف نورهان وكملوا ضرب فيها وجابت نورهان كوباية إزاز لحسين وقام كسرها وكمل دبح في والدتها قدام عينيها والدم وقتها كان في كل مكان خلاص ماتت والدتها بعد عذاب استمر لمدة 45 دقيقة في الوقت ده وصل آدم أخوها الصغير البيت وقعد يخبط ونورهان كانت قافلة الباب من جوه بعد ما آدم خلاص فشل إنه يدخل البيت نزل يكمل لعب في الشارع تاني وبدأ نورهان وحسين ينضفوا الشقة من الدم غسلوا ايديهم وغيروا هدومهم وجابوا كيس اسود بلاستيك ولمت كل الادوات اللي تخص الجريمه وكان الهدف هنا هو تشويه جثة والدتها وإنهم يرموا الجثة في أي مكان ويكون من الصعب إن أي حد يتعرف عليها ولكن كان صعب جدا يعملوا كده لأن المنطقة اللي هي الفيروز اللي كانوا ساكنين فيها كانت في الوقت ده زحمة جدا وخلاص لموا كل حاجة ونزلوا من البيت نورهان اتصلت بوالدها وقالت له ان في حد كلمها وقال لها ان والدتها تعبانه جدا وفي المستشفى وانها نازله دلوقتي ورايحه على هناك نزل نورهان ونزل حسين وسابوا والدتها مقتوله في اوضه النوم عادي جدا والدها كلم اخوها وقال له انه يسبقوا على المستشفى وكمان وصلوا هناك اكتشفوا بقى ان والدتهم مش موجوده هناك وقعدوا يدوروا عليها ولكن مفيش اي فايده حاولوا كمان ان هم يتصلوا بنورهان اكتر من مره ولكن تليفونها كان مقفول وبعدها رن على تليفون داليا مراته والتليفون رن رنه واحده وبعدها قفل ومن هنا الأب يطلع على البيت يدخل أوضة النوم يلاقي مراته مقتولة وسايحة في دمها وشكلها كان صعب جدا جدا ومن هنا الجيران اتلموا على صوت الأب علشان يدخلوا يشوفوا المنظر البشع اللي داليا كانت فيه والجيران يحاولوا يتواصلوا مع الشرطة وكمان نورهان ولكن نورهان لسه الموبايل بتاعها مقفول بعد دقايق قصيرة بتوصل الشرطة وبيبدأ رجال الأمن والمعمل الجنائي في جمع كل البصمات والأدلة من مسرح الجريمة وبعد ساعتين أخيرا نورهان تظهر وتظهر عليها علامات لا مبالاة وتقول إنها كانت بتحاول تدور على والدتها ولكنها فشلت ولما سألوها ليه تليفونك كان مقفول قالت إن لما جالها تليفون إن والدتها في المستشفى جريت بسرعة ونسيت التليفون في البيت وكمان نسيت باقي الفلوس بتاعتها على السفرة وعملت كده علشان يبان إن كل اللي حصل ده عملية سرقة لأن رجال الأمن ملقوش تليفون نورهان ولا تليفون داليا والدتها ولا الفلوس اللي قالت عليها ده غير إن كان باين جدا إن الحرامي دخل البيت بشكل عادي جدا ومفيش أي علامات على كسر الباب بعد شوية رجال الأمن يلاقوا تيشيرت مرمي جنب جثة داليا وعليه بقع من الدم فالأمن ينده على آدم آه، الأخ الصغير ويسأله التيشيرت ده بتاع مين؟ آدم على طول اتعرف على التيشيرت ويقول إن ده بتاع حسين عدوا معايا بقى حسين ده يقدر يدخل الشقة بمنتهى السهولة وحسين بتاع مشاكل وحسين معروف عنه إنه عايز ينتقم من داليا والدة نورهان وكل ده نورهان قاعدة وسط الناس في حالة اللامبالاة وده وصف الشهود ولا أكن والدتها مقتولة جوه وبسرعة الأمن يعني يجمع كل المعلومات اللي عن حسين وفي طريقهم للقبض عليه وحسين آه، متواجد في مكانه وراحوا قبضوا عليه كل ده كان الساعة 11 بالليل وكل ده كمان رجال الأمن شغالين في مسرح الجريمة بعدها يقرروا نقل جثة داليا للمشرحة لما جت عربية الإسعاف نورهات نزلت علشان تركب مع والدتها اللي هي السبب في قتلها علشان توصلها للمشرحة طبعا حسين كان آه، واحد كان واعد نورهان انه مش هيجيب سيرتها في اي حاجه ولكن حسين اول ما اتقبض عليه اعترف وقال كل حاجه ورجال الامن لما عرفوا ان نورهان راكبه مع والدتها على طول اتصلوا برجل الامن اللي معاها ان هو يتحرك بهدوء على ال- اسم الشرطة وهناك تم القبض على نورهان وخلاص بعد ضغط من التحقيقات خلاص آه، اعترفت بكل حاجة وإعادة تمثيل الجريمة واتحكم على نورهان بالإعدام وعلى حسين بأقصى عقوبة ملائمة ليه لأنه كان لسه تحت السن القانوني ولحد هنا خلاص خلصت حكاية نورهان فتاة بورسعيد اللي حيرت ناس كتيرة جدا وصنفت من أكبر قضايا الرأي العام خلصت حكايتنا للنهارده وخلصت قصه النهارده وحادثه النهارده حقيقي مش لاقيه اي كلام اقوله على نورهان غير ان حسبي الله ونعم الوكيل فيها وحكم الاعدام كان اقل حاجه بالنسبه لنورهان ربنا يحمينا مش هقدر اقول لكم اي حاجه ولا اي حل لان دي حادثه حصلت من من بنت لامها فربنا يحمي الجميع ويهدي كل الناس خلصت على النهارده انا لازم اقفل حلقه النهارده ونتقابل ان شاء الله الاسبوع الجاي بفكركم ان احنا بنتقابل كل يوم تلات الساعه خمسة وربع وكانت معاكم مايا في اقرا الحادثه ويلا نتقابل الحلقه الجايه باي باي